مفيش حاجة تيجي كده اهدى حبيبي كده وارجع
הכי חם שיש, 995.
איי, איי, איי, איי, איי, איי.
يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة يا تاتا يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة بحبه بحبه ما بقدر خبيه وعيونه خلت قلبي مثل رماد السيجارة بورم بوم بوم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بوم بورم بوم بوم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بوم بلبس فستان الأخضر ولا فستان الأحمر عازمني عالسهرية دلينا وين النسهر بلبس فستان الأخضر ولا فستان الأحمر عازمني عالسهرية دلينا وين النسهر بحبه بحبه ما بقدر أخبيه وعيونه خلت قلبي مثل رماد السيجارة بورم بوم بوم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بوم بورم بوم بوم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بوم عيونه الحلوة بتقلي يا دادا تقي وجني ويا دادا بخوت وجه لما بيبعدون عني لونه الحلوة بتقلي يا دادا تقي وجني ويا دادا بخوت وجه لما بيبعدون عني حبه حبه ما بقدر اخبيه وعيونه خلت قلبي مثل رماد السيجارة بورم بوم بوم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بوم بورم بوم بوم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بوم يا ستي يا ختيارة يا زينة الحارة حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة يا تاتا يا ختيارة يا زينة الحارة حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة بحبه بحبه ما بقدر أخبيه وعيونه خلت قلبي مثل رماد السيجارة بورم بوم بوم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بيروم بيروم بورم بورم بوم بوم بورم
شيليني يلا يلا سافولو هاي حبايتك وهوايتك حبايتك وهوايتك لك مالي غيرك يا روحي لا تنسيني لا تنسيني لك وروحي لك وقلبي هو وروحي وقلبي وحلفتي لي ما تخونيني ليش خنتيني ليش خنتيني لك وعيني وعيني وقتلتيني وجرحتيني لك شيليني لك شيليني يلا هاي. هاو، هاو، هاو، هاو، هاو، هاو، هاو. هاي. ايدينا بالعالي بالعالي كده سوا يلا سافرتي وهجرتي سافرتي وهجرتي وما تركتي لي ورد صغير تواسيني تواسيني لك وعصابي ومصابي
Sing Sing is preceded by lengthy and painstaking preparation.
Oy oy oy.
Ay ay ay adam çok şeydi çok şeydi adam. Ay. Uyan canım. Ay uyan. Haydi. Haydi.
995 מוזיקה חמה אש
والله ما كان على بالي يا هوى والله ما كان على بالي يا هوى والله ما كان على بالي يا هوى والله ما كان على بالي يا هوى قمرين قمرين دول ولعين قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك قمر دول ولا عينك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك معقول أكون حبيت والله ما كان على بالي يا هواك والله ما كان على بالي يا هواك والله ما كان على بالي يا هواك والله ما كان على بالي يا هواك والله ما كان على بالي يا هواك والله ما كان على بالي يا هواك والله ما كان على بالي يا هواك والله ما كان على بالي يا هواك
حلف القمر يمين وقال لي يا حلو ساعة ما شافني حلف القمر يا قمر يا قمر يمين وقال لي يا حلو ساعة ما شافني في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي يا روحي كملت أوصافك يا يا روحي حلف القمر يمين وقال لك يا حلو ساعة ما شافك حلف القمر يا يا قمر يمين وقال لك يا حلو ساعة ما شافك في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي يا روحي كملت أوصافك يا يا روحي حلف القمر لون الورود لون الزرق فوق الخدود زاد الحلا جدايل سود جدايل سود حيل الكرز فوق شفافك اه يا قمر حلف القمر لون الورود لون الزرق فوق الخدود ساد الحلا جدايل سود جدايل سود حي الكرز فوق شفافك اه يا عن عيني عيني على الهوى في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي يا روحي كملت أوصافك يا يا روحي حلف القمر يا مين وقال لي يا حلو ساعة ما شافك حلف القمر يا قمر يا قمر يا مين وقال لي يا حلو ساعة ما شافك في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي يا روحي كملت أوصافك يا يا روحي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي جيت كأنك يعني منك عامل شي نفس الكلام الماضي عم تحكي بدك غرامك ارجع أعلق فيه والغلطة ارجع عيدها مرة كمان شو يعني لازم صدق شو ما تقول وارجع اسهر لك يا مولاي طول انت اللي معود تنسى وتنسى عطول بيكفيني منك يلي شفته زمان مجنون بكون يا حبيبي غلطان اكيد يا حبيبي لو جيت اليوم بعد اللي فيه صار عيد اللي كان انا ضد سنين بكرمك تعذبت كتير بغرامك كيف بدي اقول لقلبه اسكان صار عنده حرام جيت كانك يعني منك عامل شي نفس الكلام الماضي عم تحكي بدك غرامك ارجع اعلق فيه والغلطه ارجع عيدها مره كمان شو يعني لازم صدق شو ما تقول وارجع اسهر لك يا مولاي ليطول انت اللي معود تنسى وتنسى عطول يكفيني منك يلي شفته زمان روح ما تكون مفكر انك لما تعود رح اركض افرش دربك كله ورود يعني لو بعدك ناطر او موعود انا حبك عندي صار من النسيان ومن بعدك رجعت وعدت من جديد وتعيش قلبي بحلم كتير بعيد يعني تتكون مغير مش بالايد صعب يتغير يلي ماله امان مجنون بكون يا حبيبي غلطان اكيد يا حبيبي لو جيت اليوم بعد اللي فيه صار عيد اللي كان انا ضد سنين بكلامك تعذبت كتير بغرامك كيف
995. השיר הבא, על האש.
أكتر من كده إيه عمري وخدته قلبي دخلته كل كلام الحب أنا قلته اللي عرفته واللي أنا لسه مش عارف معنيه أكتر من كده إيه ولا دوبتك ولا سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك ده أنا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وما فيه أكتر من كده فكرني نسيتك امتى فكرت في مين غيرك انت فكرني نسيتك امتى فكرت في مين غيرك انت اتحدى الا انت عيوني وروحي وقلبي بيجروا عليك هتحدى الا انت عيوني وروحي وقلبي بيجروا عليه واكتر من كده من كده من كده كده عمري وخدته قلبي دخلته كل كلام الحب انا قلته اللي عرفته واللي انا لسه مش عارف معنيه اكتر من كده ايه ولا دوبتك ولا سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وما فيه اكتر من كده وانت بعيد عن عيني بحس ان انت يا عمري قصادي لما بقول عايزك على طول ده مش كلام على الفاضي وانت بعيد عن عيني بحس ان انت يا عمري قصادي لما بقول عايزك على طول ده مش كلام على الفاضي ده هو اللي انا حسيته ما خبيتهوش ودريته بنتخاصم ونتصالح ودايما قلبي بيسامح وبقدر عليه آه، فكرني نسيتك امتى فكرت في مين غيرك انت فكرني نسيتك امتى فكرت في مين غيرك انت اتحدى الا انت عيوني وروحي وقلبي بيجروا عليك فكرني نسيتك امتى فكرت في مين غيرك انت اتحدى الا انت عيوني وروحي وقلبي بيجروا عليه واكتر من كده من كده من كده كده عمري وخدته قلبي دخلته كل كلام الحب انا قلته اللي عرفته واللي انا لسه مش عارف معنيه اكتر من كده ايه ولا دوبتك ولا سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وما فيه اكتر من كده ايه انا على ايدك دقت عذاب الحب وقلت نصيبي قلبي يقول لي تعبت واقول له مهما كان ده حبيبي انا على ايدك دقت عذاب الحب وقلت نصيبي قلبي يقول لي تعبت واقول له مهما كان ده حبيبي حتى في عز جروحي انا سلمتك روحي حتى في عز جروحي انا سلمتك روحي بنتخاصم ونتصالح ودايما قلبي بيسامح وبقدر عليه فكرني نسيتك امتى فكرت في مين غيرك انت فكرني نسيتك امتى فكرت في مين غيرك انت اتحدى الا انت اخترتك ولا بكيتك ولا حيرتك ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وما فيه واكتر من كده
محدش يلومني ولا يعتب عليا محدش يلومني ولا يعتب عليا دول جرحوني في قلبي جرحوه مش شوية دول جرحوني يا قلبي جرحوه مش شوية ولازم أذلهم وأسهر دمعهم أنا لازم أذلهم وأسهر دمعهم وأجرح قلبهم بدال الجرح مني محدش يلومني ولا يعتب عليا محدش يلومني ولا يعتب عليا محدش يقول لي معلش وسماح ولا حد يفكرني بالماضي اللي راح محدش يقول لي معلش وسماح ولا حد يفكرني بالماضي اللي راح ده انا اتظلمت كتير وشفت اسوأ كتير ده انا اتظلمت يا ناس كتير شفت اسوأ محدش يقول لي معلش وسماح ولا حد يفكرني بالماضي اللي راح محدش يقول لي معلش وسماح ولا حد يفكرني بالماضي اللي راح انا اتظلمت كتير وشفت اسوأ كتير انا اتظلمت ياما كتير شفت اسوأ كتير نازل
חם אש, עושים טוב לנשמה.
اه خصمك اه اسيبك لا وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهواك بحبك اه وفرقك لا ملكني هواك ولا اقدر حبيبي في يوم انساك ده انت حبيبي ومنايا اللي دوبني وانت اللي بعده عن هوايا بيتعبني انت حبيبي ومنايا اللي دوبني اللي بعده عن هوايا بيتعبني يمكن عليك بسوق دلالي ويخطر في بالي أعاند هواك لكن أوام بحن تاني وأصالحك يا غالي وبطلب رضاك يمكن عليك بسوق دلالي ويخطر في بالي أعاند هواك لكن أوام بحن تاني وأصالحك يا غالي وبطلب رضاك ده انت حبيبي ومنايا اللي دوبني وانت اللي بعده عن هوايا بيتعبني انت حبيبي ومنايا اللي دوبني اللي بعده عن هوايا بيتعبني اخصمك اه اه اه اسيبك لا لا وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهواك ملكني هواك ولا اقدر حبيبي في يوم انساك في حبك انت مالي حيلة وعمري في ليلة ما حبعد بعيد والدنيا بعدك مستحيلة وليلة بليلة حنيني يزيد حبك انت مالي حيلة وعمري في ليلة ما حبعد بعيد والدنيا بعدك مستحيلة وليلة بليلة حنيني يزيد ده انت حبيبي ومنايا اللي دوبني وانت اللي بعده عن هوايا بيتعبني انت حبيبي ومنايا اللي دوبني اللي بعده عن هوايا بيتعبني اخصمك اه اسيبك لا وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهداك بحبك اه وفرقك لا ملكني هواك ولا اقدر حبيبي في يوم انساك اه اسيبك لا
المشوار الصعب علمتيني احب الدنيا علمتيني احب وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب الصعب علمتيني ادوب وياكي يسهر قلبي يغني غناكي علمتيني ادوب وياكي يسهر قلبي يغني غناكي خدي قلبي طاير بهواكي خدي اكتر من قلبي خدي قلبي طاير بهواكي خدي اكتر اكتر من قلبي علمتيني احب الكون مشتاق لعيونك بجنون انا مطرح قلبك ما يكون حتكون روحي وقلبي معاكي علمتيني احب الكون واشتاق لعيونك بجنون انا مطرح قلبك ما يكون حتكون روحي وقلبي معاكي احب الدنيا علمتيني احب وانسى معاكي هموم الدنيا والمشوار الصعب علمتيني ادوب وياكي يسهر قلبي يغني غناكي خدي قلبي طاير بهواكي خدي اكتر من قلبي خدي قلبي طاير بهواكي خدي اكتر اكتر من قلبي علمتيني وعلمتيني احب ايامي وسنيني قبلك ايام مش محسوبه وايام التانيه لهواكي علمتيني وعلمتيني احب ايامي وسنيني قبلك ايام مش محسوبه وايام التانيه لهواكي علمتيني احب الدنيا علمتيني احب وانسى معاكي هموم الدنيا والمشوار الصعب علمتيني احب الدنيا علمتيني احب وانسى معاكي هموم الدنيا والمشوار الصعب علمتيني ادب وياكي يسهر قلبي يغني غناكي علمتيني ادب وياكي يسهر قلبي يغني غناكي خدي قلبي طاير بهواكي خدي اكتر من قلبي خدي قلبي طاير بهواكي خدي اكتر اكتر من قلبي